أم رحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين انك حميد مجيد وارض اللهم عن التابعين وتابعي التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين وارض اللهم عنا معهم اجمعين اللهم امين. ايها الاحباب ان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وما قل وكفى خير مما كثر والهى وانما توعدون لات وما انتم بمعجزين ثم اما بعد. ايها الاحباب وموضوعنا اليوم في سلسله سلوك المسلم الملتزم. سنتحدث عن سلوك المسلم الملتزم في بيته في البيت يعني ازاي البيت يكون بيت مسلم ازاي شقتك تبقى شقه مسلمه ازاي ده موضوعنا النهارده احنا اتكلمنا المره اللي فاتت عن سلوك المسلم الملتزم كحرفي او مهني كان الشريط رقم كام 12 11 يبقى ده 12 ان شاء الله يبقى المره الجايه نتكلم عن سلوك المسلم الملتزم كتاجر واللي بعديها يبقى سلوك المسلم الملتزم كسواق كسائق نشوف السائق المسلم بيعمل ايه مش هيعمل ايه في الدبرياج والفرامل لا هيعمل ايه في السواقه يعني سوق ازاي بالاسلام واحد يقول لي حتى السواقه كمان هتخلقوا اسلام كل حياتنا اسلام كلها ان شاء الله تبقى اسلام باذن الله قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي كل ده لمين؟ لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين اخر سوره الانعام النهارده هنتكلم عن البيت المسلم تفتكر انت كمسلم ملتزم ازاي يكون سلوكك في بيتك في شقتك تبقى شقه مسلمه ازاي يعني لو- او حبيت تسمي الموضوع موضوع تاني اسم تاني تقول ايه تقول البيت المسلم او الشقه المسلمه انت عارف دايما ال- الاخ المسلم بيتزوج زوجه مسلمه فين في بيت مسلم بيبقى النتاج الاولاد المسلمون وهيجي طب ما نحاول نعمله الشريط اللي جاي احسن بقى اللي هو سلوك المسلم الملتزم مع الاولاد عشان احنا عملنا قبل كده سلوك المسلم الملتزم مع الزوجه مش عملنا مع الزوجه يبقى النهارده في البيت يبقى ممكن نعمل مع الاولاد بقى ازاي يكون سلوكنا مع اولادنا طب نكمل النهارده نقول النهارده سلوك المسلم الملتزم في بيته او البيت المسلم تفتكر يكون ازاي ايه الحاجات اللي لو عملتها كمسلم ملتزم تخلي بيتك بيت مسلم نمره واحد البيت المسلم او المسلم الملتزم في بيته نمره واحد بيبقى البيت نظيف ومترتب نظيف ومترتب الاسلام دين النظافه ودين الترتيب ودين النظام فالمسلم في بيته نظيف الاسلام دين النظافه شوف انت بت- بتتوضا قبل كل صلاه شوف لما بنبقى جنب بتغتسل والاسلام دين النظافه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارايتم لو ان نهرا بباب احدكم صحيح مسلم الحديث يغتسل منه كل يوم خمس مرات هيبقى ذلك من ضرنه هيبقى عليه وساخه لو تصور بيستحمى كل يوم خمس مرات في البحر ده قالوا لا يا رسول الله قال كذلك فذلك مثل الصلوات الخمس مثل الصلوات الخمس زي الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا وربنا يقول انزل لكم من السماء ماء طهورا حتى وانت بتدعي بتقول ايه في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد والبرد شوف بالثلج والماء والبرد فالمسلم نظيف عشان كده بيت المسلم بيبقى نظيف تعرفه بنظافته بيت نظيف فيهوش نجاسات نجاسات ما فيهوش قذارات مترتب بيت مترتب والترتيب ده من الاسلام لان الاسلام دين النظام شوف انت لما تيجي تصلي نقف كلنا صف واحد ازاي قبل ما بتصلي تتحرى القبله تستر عورتك طهاره البدن طهاره الثوب طهاره المكان شوف ازاي وبعدين نظام نظام وترتيب ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا موقت بمواقيت محدده معينه هكذا فالبيت كده برضه يا ريت بيوتنا كمسلمين تبقى نظيفه نظافه اول باستمرار دايما الاخت المسلمه تراعي دي تراعي دايما تسيح دايما توضب دايما تكنس دايما الك- البيت متنظف دايما البيت مترتب مترتب مفيش ملاية منكوشه مفيش حاجه محس... مفيش معلقه تحت كنبه ايه ليه ليه لازم بيتنا مترتب باستمرار واحده تقول طب البيت اللي فيه عيال عمره ما ينضف ده مثلا النساء يقولوا كده يقول لك اللي في البيت اللي فيه عيال عمره ما ينضف ليه؟ لان العيال زي ما انت عارف اه ياكل عايز ياكل واخد الاكل وماشي بالرز عمال يزقلق في كل حته ينزل تحت كنبه ينزل تحت بتاع ده ياكل وبعدين يسيب بتاعه ويمشي يا يا مع انه مفيش رز اه ما كويش رز شوف بياكل ايه يعني المهم ف علم ابنك وعلم بنتك علم ابنك وعلم بنتك من صغرهم انهم يبقوا مرتبين ازاي الولد بياكل لازم يتعمل له طبق خاص بيه لانه بي... انت عارف بي- بيعكعك وبيلكلك فيبقى ايه أ- تعمل له دايما طبق خاص بيه كده ياكل وتعلمه كده لما يجي ياكل يقعد في مكانه يفرش تحتيه بعد الاكل يروح يحط الطبق او يحط المعلقه دايما تشرف على الولد بالحاجات ده ايه آه تعلم عيالك لما يكبروا شويه سبع سنين ثمان سنين وانت طالع كده انهم يشتركوا في م- ايه في تنظيف البيت لا حرج يا اخوانا في الامور ده ايه انت ومراتك تعلم العيال كده تعال النهارده هنرتب مين اللي هيرتب اوضته مين اللي هيرتب مثلا سريره فين آه، وانت طبعا نكون موضب لهم مكان خاص بيهم بحيث ان ايه كتب بتتحط في حته هدومه موجوده في مكان ده يساعدك انت ويساعد مراتك على ترتيب البيت لان اول شيء في بيوتنا كمسلمين النظافه اثنين الترتيب والتنسيق البيت بيت المسلم ده زي زي, زي جنه صغيره بتدوق فيه الجنه قبل ما تخشها في الاخره يعني شوف الزوجه بتبقى فيه من كسر المؤمن بعد تقوى الله خير من له من زوجة صالحة إذا نظر إليها سرت وإذا أمرها أطاعت شوف شوف ده مع الزوجة كذلك في البيت لأن لا يمكن تلاقي زوجة إذا نظر إليها سرت وبيتها إيه؟ مش نظيف أو بيتها مش مترتب أنت كمسلم كده تلاقي نفسك اتضايقت وأنت داخل وعايز البيت يكون مترتب ويكون نظيف يبقى نراعي هذا في بيوتنا كمسلمين ادي واحد النظافه والترتيب طبعا الموضوع كبير جدا فمش هتكلم في كل واحده بالتفصيل والا بقى عايزين لكل واحده منزل شريط بقى ده مش هنخلص فاحنا بسرعه كده يعني اثنين من ضمن النظافه اللي تبقى في بيتك عشان يبقى بيتك نظيف من القذاره ومن النجاسه لابد انك بتحدد وبتعين مكان لوضع الاحذيه شوف احنا هنا في الجامع في حتت عين نحط فيها الايه الاحذيه بيوتنا كده برضه لازم تعمل قدام شوف حاجه من الاثنين يا تعمل قدام باب الشقه لو امكن بتاع خشب زي دي كده وتحطها بحيث اولادك هيحطوا الشباشب وهيحطوا كل حاجه وهم طالعين هياخدوه واحد يقول لي طب النهارده انت عارف الجزم غاليه هنحط الجزم نطلع مش هنلاقي ولا جزمه ده بيحصل في الجوامع امال في البيت هيبقى ايه خلاص خلي بيتك يعني خلي جوه باب شقتك انت جوه الشقه برضه نظام زي ده كده اهو يتحط ورا الباب على طول بحيث انت مراتك حد من العيال اوعى واحد يخش بحذائه جوه البيت امال نعمل ايه؟ تقلع الحذاء وتحطه ورا الباب او في المكان اللي انت مخصصه. بالطريقه دي هتضمن ان البيت عندك ايه؟ كله طاهر الحمد لله طاهر لان انت عارف النهارده البي- الشوارع عامله ازاي؟ طبعا القاعده العامه للمجاري طافحه وانت عارف المجاري دي ايه؟ ممكن تخش بنجاسه في رجلك وتفضل تبطع فيها في كل مكان في البيت؟ لا. بيوتنا كمسلمين وقلت الكلام ده لما كنا نتكلم عن سلوك المسلم الملتزم في الزياره. وانت رايح تزور واحد اخ لازم تقلع جزمتك قبل ما تخش ما تخشش بالجزمه كده تبطش بيها في كل حته في البيت لا يا اخي ان شاء الله كان مفروش حصير مش لازم يكون موكيت ولا سجاد لا ان شاء الله حاطط كليم يكون نظيف ما يكونش فيه نجاسه وتعلم عيالك كده زي ما قلت لك يبقى بتحط مكان خاص على ان ال ال ال ال الاحذيه تتحط فيه ومكان بره لو المكان مثلا عندك ضيق او عدد الاسره كبير جدا وكل واحد له اثنين فاثنين في اثنين باربعه ما هو الجزمه اثنين فردتين ولا انت بتشتري ايه مش اثنين يبقى مثلا عندك جزئين يبقى باربعه طب اربعه اضرب في عدد افراد الاسره هتلاقي العمليه برطشت معاك خالص يبقى لازم تحط لها ايه زي ما قلت لك مكان يتحط فيه احذيه ما تخشش حتى انت انت نفسك صاحب الشقه ما تخشش بجزمتك جوه الشقه ايه عشان ما تنجسش المكان بالطريقه دي بقى ممكن في اي مكان في الشقه تقف ايه؟ تقف طن ما تخافش ولا حاجه الحمد لله شقتك طاهره ده في حاجه تانية كمان تاخد بالك منها كبيت مسلم طاهر لازم يبقى فيه شبشب او حاجه مخصصه لدرس الميه ما يطلعش فيها بره درس الميه يعني الشبشب في درس الميه تتنقل بيه في درس الميه تتنقل بيه في درس الميه هتطلع من درس الميه تسيبه جوه ما تطلعش بيه والا ما عملتش حاجه اذا ما عملتش حاجه في ناس مسلمه مثلا يطلع بالشبشب بتاع درس الميه ويعدي بيه يخش في الصاله ويخش في الاوضه ويسيبه على على باب الاوضه طب وانت عملت ايه؟ بس انت جايبها من اول درس الميه نجاسه اهي يعني جاتها بس على باب الاوضه يعني تروح سايبه لا تسيبه جوه تسيب الشبشب جوه في درس الميه وتطلع برجلك كده اه فيها ميه وهي يعني ميه طاهره دي مفيش حاجه ما انت لابس شبشب النجاسه في الشبشب من تحت يبقى عشان تبقى بيوتنا طاهره وزي ما قلت بقى قبل كده ما تسميش الشبشب لا زنوبه ولا خدوجه ولا عيشه بلاش الكلام ده حرام استغفر الله لان اعداء الاسلام هم اللي مسميين الشباشب بالاسماء دي زنوبه يعني ستنا زينب خدوجه يعني ستنا خديجه وعيوشه يعني ستنا عائشه شوف مسميين اسماء الشباشب ازاي واحنا كتير في لساننا كده نقول لك اه هات يا أخي زي زنوبه مش عارف خدوجه وتيجي تقول الكلام ده يقول لك يا اخي بلاش ال- انتوا ايه حساسين اول الدرجه دي كده ليه يعني؟ اقول له طب يعني اشمعنى جت كده يعني زنوبه وخدوجه وعيوش كده يعني دي بيضات برضو دي جايه بيضات كده لا خلي بالك ما تقولش ال- ال- الاسماء دي قول قول شبشب حمام شبشب حمام اي حاجه اي اي سميه اي اسم الا كده يبقى لازم يكون في مكان لوضع الاحذيه كبيت مسلم طاهر عشان يبقى خالي من النجاسات وكذلك الشبشب بتاع دورة الميه ثلاثة كبيت مسلم لازم يكون عندك مكان تصلي فيه في بيتك صحيح احنا بيوتنا ضيقة وشققنا ضيقنا بالكبريت لكن مع هذا لابد انك توجد مكان للصلاة اصل العجب بقى ساعات ايه يجي واحد يشتري مثلا عفش او موبيليا او اي حاجة ما يراعيش مساحات الشقة عنده يروح يقول لك لا انا عايز اوضة نوم وخلاص واوضه نوم يعني فراحه واثنين كومودين وشوفونيره ودلاب وسرير وفواطه طب هتحط دول فين؟ ولو هي اوضه النوم لازم تيجي كامله، يا سيدي هتحطها فين؟ نظامها ايه طيب؟ ولذلك تبص تلاقيه بيخش محشر يتحشر من هنا عشان يخش من هنا ويخش بجنبه من طب قول لي بالله عليك هيصلي ازاي ده؟ هيصلي ازاي؟ ساعتها هيقول لك لا مالكش دعوه انا هصلي في الجامع، كله في الجامع ان شاء الله. بقى بالله عليك كل صلاه هتصليها في الطب يا ريت بس بيحصل طيب وحديث سيدنا النبي عليه السلام نوديه فين؟ لا تجعلوا بيوتكم قبورا ما تجعلش بيتك قبر ازاي يعني؟ يعني لازم تصلي في البيت برضه في شقتك والا لو ما صليتش في الشقه هتبقى زي القبر ما فيهاش صلاه طب نصلي ازاي؟ السنن خير صلاه المرء المكتوبه في المسجد والسنن في البيت السنن تصليها في البيت عشان ما تحرمش البيت من البركه ومن الخير نتيجه الصلاه فيه فبيوتنا لازم نكون بنصلي فيها وما دام بنصلي فيها لازم نعمل فيها مكان ايه للصلاه ما عندكش خالص خالص اعمل حسابك انك لما تيجي تصلي هشيل الترابيزه دي يبقى توجد فيها مكان للايه للصلاه عشان تصلي وبعدين تبقى تحطها تاني وزي ما بقول لازم نكون واعيين قبل ما اشتري حاجه اعرف مساحاتي في البيت ايه وابتدي على ضوء اللي موجود عندي اجيب من بره مش اجيب واحتاج مش هجيب واحد ما هو المشكله عندنا كده يقول لك لا عايزين الحاجه كامله طب ازاي هتحطها فين لازم تشوف النظام ايه هتخش بجنبك هتمشي متحشر ما كفايه دي او الزنقه اللي احنا فيها والنهارده الحمد لله ال decoration والحاجات اللي فيها ديكور الجميله دي اسلاميا بتساعدنا في حياتنا اللي هو الاستخدام المتعدد يعني ممكن حاجه تنفع في بتاع السرير وفي نفس الوقت مثلا للقعاد وبعدين حاجه تانية ممكن تبقى سفره وبعدين تتطبق تقوم تعمل مش عارف لو تكون ترابيزه تعمل كذا وتعمل كذا يعني حاجات مس- متعدده الايه المنافع المهم دي شقتك اتصرف زي ما انت عايز الخلاصه ان يكون فيها مكان للصلاه والا ممكن الشيطان يخش لك من المدخل ده لو قمت بالليل مثلا مره وجالك ارق وعايز تقعد تقف تصلي شويه تقعد تصلي فين؟ الشيطان يقول لك إيه، هتصلي فين؟ ما فيش مكان لا متريزي يا اخي وخليك زي ما انت ايه اللي هيقومك؟ هيقول لك كده ما تنام طب انت قوم اهو ها، انت حر خلينا هتقعد تقوم تشيل الترابيزه تحط الترابيزه بالليل وتخبط الناس يا اخي خبز يا أخي. تبص تلاقيه ايه؟ يروح م- منيمك غصب عنك ما انت السبب لو في عندك مكان مش هتقول هم بقى ان انا اشيل واحط واعمل وهكذا يبقى النظافه والترتيب اثنين مكان توضع فيه الاحذيه آه، ثلاثه ايجاد مكان للصلاه اربعه كبيوت مسلمه بيوت مسلمه لمسلم ملتزم بالاسلام ها ما يكونش عندك في بيتك لا تماثيل لا صور خليعه في البيت المسلم ما يكونش لا لا تماثيل تماثيل ولا صور خليعه عايز شرح تماثيل لا طبعا التماثيل محرمه دي ما فيش نقاش انما الصور دي اللي عليها الخلاف ولذلك انت لما تقرا احاديث يعني مثلا ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم لعن الله المصورين المصورين في حديث ثاني في البخاري ومسلم ان الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامه يقال لهم احيوا ما صنعتم حديث ثالث يقال لل- لصانع الصوره انفخ فيما صنعت الروح وليس بنافخ حديث البخاري ومسلم حديث قدسي ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقه حبه وليخلقه ذره وليخلقه شعيره لما تقرا الاحاديث دي العلماء بيفسروها على ان المقصود بالصور هنا التماثيل التماثيل قالوا دي محرمه ما فيش نقاش خلاص يبقى في بيتك كمسلم ما يكونش فيه تماثيل يعني ما تجيش تعمل لي الصالون بتاعك روميو وجولييت ونقر لي روميو وجولييت على ال- ال- الخشب لا حرام ما تجيش تعمل مقابض على شكل كلب خراطيم ولا بتاع تعمل شكل مش عارف بتاع كده مجسم لا طب ما ده تمثال ما ده تمثال لا لا بيت المسلم مش كده والا بقى الحديث هينطبق ان الملائكه حديث في صحيح مسلم لا تدخلوا بيتا فيه كلب ولا صوره يعني تمثال تمثال فالتماثيل محرمه اصلا طب هنا في حاجه واحد يقول لي طب انا عندي عيال عندي عيال صغيره منهم بنت صغيره بجيب لها عروسه تلعب بيها او بجيب للعيال ساعات ايه تماثيل كده ناس واقفه ماسكه مدافع ماسكه مش عارف ايه عشان انمي فيهم روح الجهاد لعب الاطفال فيها جواز مش حرام حتى لو كانت مجسمه لعب الاطفال الوحيد اللي قال لا سيدنا الامام ابن حزم لكن العلماء كلهم قالوا لا لعب الاطفال فيها جواز وجابوا حديث سيدنا عليه السلام ان ستنا عائشه كانت بتلعب بعروسه حشياها عروسه محشيه يبقى لعب الاطفال دي لا حرج فيها حتى لو كانت تماثيل حتى لو كانت تماثيل انما المقصود بالتماثيل المجسمه بيت المسلم ما فيهوش تماثيل مجسمه ما فيهوش تماثيل مجسمه والا هتمنع ملائكه دخول الرحمه دخول ملائكه الرحمه من بيتك ملائكه الرحمه مش هتخش بيتك ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صوره يعني تمثال طب والصور اللي بالكاميرا بقى ولو ان مش موضوعنا بس نتعرض ليها ما دام قلناها الصور اللي بالكاميرا هم العلماء قسموا الصور الى قسمين قسمين قال لك صور لها ظل وصور لا ظل لها يعني ايه صور لها ظل زي دي مثلا كده لها ظل اهي ظل بتاعها اهو. يعني ايه لها ظل يعني مجسمه يعني ايه يعني مجسمه يبقى صور لها ظل يعني تماثيل اما الصور التي لا ظل لها ملهاش ظل زي ايه زي صورتك انت مش بتصور على ورقه فين الظل في صورتك ده هي حبس ظل ده هم حبسوا ظلك على ورقه طلعت صورتك زي بالظبط انت لما بتبص في المرايه بتشوف مين مش صورتك ما تخافش ما هي صورتك هتخاف من مش بتبص في المرايه عادي وبتيجي تسرح صورتك طب بلاش المرايه بتبص في الميه بتلاقي مين؟ برضه صورتك مش هي كده؟ شيل المرايه وحط ورقه هي ايه؟ هي صورتك برضه بحبس ظلك على ورقه فدي ما فيهاش حرج ما فيهاش حرج بعض العلماء قال حرام عايز تاخد بالتحريم خلاص انت حر لكن بالتالي بقى ما لا تدخل- لا تدخل جرايد ولا تدخل تلفزيون بيتك بقى لو هتاخد بالتحريم انما احنا بنقول إن الصور التي لا ظل لها ملهاش ظل زي اللي بالكاميرا دي لا حرج فيه اتصور ابقى في تلفزيون ببي- في بيتي اتفرج فيه على الحلال اقرا الجرايد وادخلها بيتي اقرا المجلات وادخلها بيتي ما فيهاش حرج حتى لو كان فيها صور لان دي مش ايه مش داخله في التحريم انما امتى الصور تبقى محرمه حتى لو كانت تحت ظل لو صور تكشف عورات واحده والعياذ بالله شعرها باين في الصوره واحده عريانه واحده رقاصه واحده ممثله واحده مش عارفه بالك الكلام ده حرام يبقى ده ما يخشش بقى مش من منطلق ان دي صوره لا ان دي صوره فيها ايه؟ فيها فتنه فيها حرام تقوم تمنع الامر ده اهو واضح ولذلك انت لما تيجي تروح مثلا ساعات عند اخوه تزورهم الواحد ساعات يلاقي مناظر وحشه جدا يلاقي اخ وملتزم ما شاء الله عليه وحاطط في الصالون صورته هو ومراته في ليله الزفاف ولا ليله كتب الكتاب الله طب انت يا اخي محجب مراتك وما بتخليهاش تخش عند الضيوف جزاك الله كل خير وده الاسلام ها لكن طب ما انت حاططها على الحيط اهو كان اللي بيخش في الصالون بتقول له ايه ادي صوره مراتي لو المصيبه ايه ما كانتش محجبه ايام طب وده كلام برضه لا يا اخي اتق الله نزلها من على الحيط وتداريها خالص زي ما انت مداريها تدارى برضه واضح يبقى بيوتنا كمسلمين ملتزمين ما يكونش فيها لا تماثيل ولا صور خليعه طب واحد يقول لي عايز أ- اوضب صو- بيتي كده واحط فيه صور حلوه سيدنا ابن عباس كده له الحديث رجل بيقول له انا بصنع صور وبتاع فقال له ادنوا مني اقول لك على اللي قالوه النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال اه قال له النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ان الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامه الراجل شه شه كبير ابن عباس قال له هون عليك يا رجل ان كنت ولا بد فاعلا ها فعليك بهذا الشجر وكل شيء ليس فيه روح ارسم شجر ارسم قمر ارسم ورد ارسم حاجات ما فيهاش روح وعلقها في البيت خلي بيتك مزين بالايات القرانيه حط ايات قرانيه على الاقل كل ما هتلاقيها هتقراها ايه حط الاحاديث على السرير بتاعه النوم عشان لما تيجي تنام تقرا الاحاديث هتحفظها حط الاحاديث على باب الشقه من بره وانت داخل بترن الجرس بتقرا الحديث بتحفظه حط حديث الخروج على الباب من جوه وانت بتفتح الباب عشان تمشي بتقوله حط حديث الاكل حط الصالون حط قبل دورة المية حديث دخول دورة المية وهكذا يبقى بدل ما تحط صور كلام فارغ واحد ساعات يخش يلاقي مثلا ايه بيت متعلق فيه صور ممثلين وممثلات وراقصين وراقصات ولاعيبه الكوره ومش عارف. تقول للراجل ايه ده يقول لك اه الولد ده هنعمل له ايه الولد عقله صغير وبيشجع الكوره وحاططينها في كل حته كوره والعمليه كوره صح هي طبعا الكوره كانت الرمز بتاعي في الانتخاب وما- المفروض ان انا ما ما اخبطش فيها وحسبنا الله ونعم الوكيل في اللي فكسوها ان شاء الله لان لهم لهم اخر في اخره اه لكن برضه مش الكور اللي بتتحط في البيوت لا حط ايات قرانيه حط حاجات جميله جدا تقدر تستفيد بيها يعني تقدر انت تستفيد بيها في بيتك لما تبص لها تحفظها تقراها وهكذا يبقى ما نعلقش لا صور ولا تماثيل والا هنمنع ملائكه الرحمه من دخول بيوتنا واحنا عايزين ملائكه الرحمه خصوصا خصوصا في العهد بتاعنا ده عشان ملائكه الرحمه لما تخش بيوتنا شوف انت بقى لما ملائكه ملك الرحمه يخش بيتك هتحصل البركه في بيتك ولا لا وشوف بقى الخير اللي هيبقى في بيتك كله واضح خمسه البيت المسلم ما فيهوش خلاف سلوك المسلم ملتزم في بيته ما فيهوش خلاف واحد يقول لك احنا عارفين نربي العيال لما نربي كلاب ما هو صحيح العيال زي ما انت شايف بس للاسف في ناس كده النهارده يا سيدي الديليكا والاتيكيت بعيد عنك والسن انك عشان تبقى راجل آه، ريتش تجيب ريتش او تجيب ريتش اه ريتش ويربوا عندهم كلاب قال في البيوت وقال كل شويه يفرح للكلب ومش عارف يعمل الكلب وياكل الكلب وكلب وكلب مفيش فايده وهو مهما كان هيبقى ايه؟ كلب برضه يقول لك هو الكلب وابن الكلب والكلب جدهما ولا خير في كلب تولد من كلب والعمليه كلها ايه؟ كلاب في ناس النهارده كده بتعمل كده انا عشان تتشبه قلب الاوروبيين قال الجماعه الاجانب بيربوا كلاب طب الأجانب- الاجانب بياكلوا عندهم عندهم زيت وصابون وسكر وعندهم الحاجات دي احنا هنا احنا عارفين نربي عيالنا ولا ناكل عيالنا لما نجيب كلب نربيه طب بتربي كلب ليه؟ ربي كلب ليه؟ ها ربي لك حاجه تنفعك ربي فراخ ربي ارانب حاجه تتاكل انما الكلب ده هتاخد منه ايه؟ غير هيهوهو وممكن يعض حد ولا بتاع اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صوره قلنا ده تمثال ثاني في صحيح البخاري يقول سيدنا النبي عليه السلام ايه من اقتنى كلبا اللي ياخد كلب يربيه يعني الا في استثناء هنا الا كلب صيد او ماش او ماشيه يعني كلب بنصيد بيه او يحرس الغنم وطبعا النهارده لا في هتحرس ايه؟ هو في النهارده حاجه خالص ما مفيش لا في غنم ولا في ما فيش يبقى هتعمل ايه انت بالكلب؟ يبقى من اختلق كلبا الا كلب صيد او ماشيه رخص من اجره كل يوم قيراطان. حديث البخاري حديث صحيح يعني. اللي ربي كلب الا كلب صيد او ماشيه ينقص من اجره كل يوم اثنين قيراط. طب والعمليه فيها كام قيراط؟ ولا فيها كام فدان عشان تقول لي اثنين قيراط؟ طب شوف كل يوم بقى ينقص اثنين قيراط اثنين اثنين اثنين اثنين يا حي يا قيوم طب وليه؟ وفي سبيل ايه؟ طب واحد يقول لك اصل انا ساكن في فيلا والفيلا اه يبقى تربيه على باب الفيلا ما تربوش جوه البيت. مفيش كلب يقعد جوه البيت مش انت مربيه للحراسه اللي عنده فيلا ربنا يوسع على المسلمين اللي عنده فيلا يبقى قاعد الكلب فين؟ على باب الفيلا شو اصحاب الكلب في الكهف وكلبهم فين؟ باسط ذراعيه بالوصي يبدا بالفناء بالحوش اللي كان قدام الغار كان ما دخلش معاهم جوه وهكذا عدم تربيه الايه؟ الكلاب وبقول الكلام ده لان للاسف النهارده في اوضاعنا اصل في ناس ما عندهاش دم ولا عندها ذوق صدقني والله مش حاسين بينا ولا حاسين احنا عايشين ازاي ولا حاسين بالمعاناه اللي احنا بنعانيها يقوموا يجيبوا كلاب ويروحوا قلب يفتحوا الكلب كل يوم يجي يفتح الكلب ويمشيه ويجيب للكلب قال مش عارف بسكوت ويجيب له مش عارف يقعد ياكل في الكلب واللي يغيظك اكتر اللي يركب الكلب في العربيه ويفتح له الشباك من ورا فتصور انت رايح على محافظ 300 مش لاقي مكان تتحجر فيه وعربيه معديه كلب ومطلع لك لسانه يعني شوف بقى الجن والجن بقى تعمل ايه انت؟ كلب مطلع لسانه من العربيه واحنا مش لاقي مكان نقف الناس مش لاقي مكان انت في في اتوبيس ولا- فبنقول الكلام ده في بلاد بره شفناه لا هم بيربوا كلاب ليه بره؟ ما بي- خايفين من بعض انا كنت بكون بك- كنت بكلمكم عن لما كنت في هولندا ناس بتربي كلاب هناك هولندا كلها كلاب هناك بيربوا كلاب يعني ليه؟ خايفين من بعض الناس خايفه من بعض ومحدش بيسال عن التاني يقوم كل واحد عايز يشغل نفسه يجيب له كلب عشان يسرح له وياكله ويوضبه لكن عندنا احنا هنا كده في كلام من ده من الناحيه الاسلاميه لا ستة البيت المسلم تاني في ايه او ازاي نكون في بيوتنا ملتزمين عشان تبقى بيوتنا بيوت اسلامية بحق نمرة ستة اكرام الضيف البيت المسلم بيكرم الضيف وبيعتبر الضيف رزق من الله ربنا باعت لك ضيف يبقى باعت لك رزق ايه رزق يعني تاخد منه حسنات ربنا باعت لك واحد يديك حسنات ضيف هو ما دام حط رجله في شقتك بقى ضيف قلت له اتفضل بقى ضيف اشغل نفسك هتقدم له ايه هتقدم له ايه على طول ان شاء الله تعرف لو مستعجل لو انت ما عندكش ان شاء الله طفايه شوف لو وصلت على ايه طفايه واحده اسمها اكرام ضيف من ك- سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في صحيح مسلم من كان يؤمن بالله واليوم واليوم الاخر فليكرم ضيفه فليكرم ضيفه اكرام الضيف وشفنا سيدنا ابراهيم سوره الذاريات هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين الملائكه لما راحت تهلك قوم سيدنا لوط رايحه تهلك قوم سيدنا ما سيدنا ابراهيم وسيدنا لوط كانوا الاثنين في زمن واحد الملائكه رايحه تهلك قوم سيدنا لوط مرت على سيدنا ابراهيم بس في سوره رجال ملائكه هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه على مين؟ على سيدنا ابراهيم فقالوا سلاما يلقي السلام اهو قال سلام قوم منكرون ايه دول؟ مين دول؟ مش عارفهم ومع هذا شوف هو مش عارفهم فراغ ف- ف- فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين على طول ذبح خروف وشواه فقربه اليهم قال الا تاكلون وهم ليس ما بتاكلش العرب زمان اللي ما ياكلش مناويلك شر عشان كده طلعوا يقول لك فلان ده مش ممكن يخني ليه ده انا واكل معاها عيش طبعا في الزمن ده يبقى ايه وملح لكن زمان كان يقول لك لا ده انا واكل معاه لحمه ده احنا واكلين بتاع واخد بالك فطلعوا بقى المثل ده قال لك ده واكلين مع بعض عيش وملح ليه يعني معناه ان احنا ايه ما دام كنا مع بعض ما نخونش بعض فهو لما لقاهم ما كلوش فاوجس منهم خيفه ما كلتوش بل على شر قالوا لا تخف وقالوا له بقى ان احنا ملائكه وبشروه بغلام عليم فاقبلت امراته في سره الى اخر الايات في سوره الجاريه لكن شوف طلع يجري على طول جاب لهم ايه هنا مش شرط طبعا انك انت تجيب ايه تجيب حسب امكانياتك حسب قدراتك حسب قدراتك انا بيعجبني بقى ناس بيعملوا ايه يجي الصبح يعمل ليموناته او يعمل كركريه مثلا في ظروف الصيف دي ويحطها في ازايز في الثلاجه بس اي ضيف هيجي ما تشغلش بالك تتركنا كمسلمين ملتزمين في بيوتنا ان احنا نكرم الضيف بنقدم له اي مشروب ده لو ضيف عادي وهيمشي طب لو ضيف هيقعد ضيف وهيقعد حقه عليك ثلاث ايام تزود من اكلك شويه يعني انت بتاكل كل يوم ايه فول وفلافل مش كده ساعات بتغير بتاكل فول فلافل وايه وفول ماشي يبقى برضه العنصر المشترك فيهم ايه لازم تفول الصبح ولا ما تعرفش تشتغل فول يعني تملى التانك اللي هو منع الفهم دي فالمهم هتزود انت شويه لو عندك ضيف هتجيب له فول وفلافل ده اكلك مش ده اكلك ها زود بقى ايه جبنه واخد بالك حته حلاوه بس يعني تزود عن الاكل اللي ايه اللي انت بتاكله لمده ثلاث ايام بعد الثلاث ايام الضيف ياكل من اكلك عادي ان شاء الله بتاكل ايه الذي ياكل منه ولا حرج ولا حرج وبنقول بقى خصوصا في ايامنا دي وعهد الرخاء اللي احنا عايشين فيه ده والرخاء اللي جاي الضيف يخف شويه بقى الله يكرمه اه يعني خلي الضيف يخف قول الضيف يخف آه الله يبارك لك يعني لان انت عارف العمليه طبعا ماشيه ازاي واخد بالك فيعني ايه لكن والله هو ربنا بيكرمنا لو جاب ايه هنقع لله سبحانه وتعالى ابتغاء مرضات الله بنكرم الضيف واحنا الحمد لله ناس كمسلمين مهما كانت الشده اللي احنا فيها بنبقى عارفين الثواب وعارفين الفضل للضيف فبنقوم معاه بالايه؟ اسمه الواجب، الواجب الايه؟ الاسلامي. الواجب الايه؟ الاسلامي. سبعه البيت المسلم وسلوك المسلم الملتزم فيه البيت المسلم ما بيكونش فيه اختلاط في الزيارات ما بيكونش فيه اختلاط في الزيارات يعني انا جاي ازورك مراتك ما تخشش تقعد معايا تقعد معايا ليه ايه العلاقه اللي تربطني بمراتك وانت لما تيجي تزورني مراتي تقعد معاك ايه تعرف مراتي انت منين ها ولو انا جاي انا ومراتي مراتي تقعد مع مراتك وانا اقعد معاك يبقى الرجال مع الرجال والنساء مع النساء مفيش اختلاط مفيش بزوطه مفيش بزرامير وانا اتكلمت عن النقطه دي بالتفصيل الممل في شريط رقم كام بتاع الزيارات سلوك المسلم الملتزم في الزيارة شريط رقم أربعة تقريبا أو ثلاثة سلوك المسلم الملتزم في الزيارة وقلت كل أنواع اللي ممكن تقولها لما تروح تزور واحد أنت ومراتك أنت من غير مراتك مراته هو هتيجي معاه مش هتيجي معاه إزاي يكون الوضع فمش عايز أكرر لكن بنقول بسرعة بسرعة إن لو أنا جاي أزورك أنا ومراتي بخبط بتطلع تستقبلني أنت وبتسلم عليا بقول لك أنا معايا مراتي بخش أنا وأنت في ال الصالون وانت بتخبط لمراتك بتقول لها اطلعي استقبلي الاخت بره بتطلع مراتك تستقبل مراتي وتخش تقعد معاها جوه انا قاعد معاك باخد وندي ومراتي قاعده مع مراتك بياخدوا ويدوا هنمشي اه بقول لك طب يا اخي بعد اذنك وبتاع خلاص طيب اتفضل بتطلعني او قبل ما تطلعني بتقول لمراتك الاخ عايز ينصرف فمراتك بتطلع مراتي وتسلم عليها على السلم وانا في الصالون لسه وخلاص مع السلامه يا اختي مع الف سلامه بتروح مخبطه على باب الصالون يعني معناها ان زوجتك بره على السلم بتطلع انت تسلم عليا وتوصلني على السلم اطلع الاقي مراتي اخدها وامشي ده مفيش اختلاط لا بين الراجل ولا بين المراه ده الاسلام عشان ربنا قال في سوره النور قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون وقال للمرأة وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن إلى آخر الآيات. وطبعا أنت عارف البداية كلها من النظرة، لا تتبع النظرة بالنظرة فإنها بريد الزنا. ده كلام سيدنا عليه السلام لعلي بن أبي طالب. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة أو الفجأة قال اصرف بصرك. فإزاي أنت هتدخل مراتك مراتك وأنا هحط عيني فين طيب؟ وليه مراتك تخش أصلا؟ ولا اعرفك ولا اعرف مراتك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت على الرجال فتنة بعد أضر من النساء وزي ما قلت لك قبل كده لا يمكن الشيطان هيسيبك في حالك هيقعد يلعب بدماغك يقول لك شوف مراتك بتبص للضيف بتبص له ليه وش معنى البحلة فيه ليه الله الراجل بيبص لمراتك قوي ماله ومالها هيجي على التاني يقول له الله طب وش معنى مش عارف. هيلخبط الدنيا شيطان يا اخوانا يجري من ابن ادم مجرى الدم واحنا بنقفل على الشيطان مش بنفتح له سكك وهكذا يبقى ما ما فيش اختلاط في الزيارات ده سمة البيت المسلم وقلت لو ان مثلا ابن عم مراتك جاي يزورها مثلا ابن خالها ما هوش محرم بالنسبه ليها ماشي يا سيدي هيقف هو هو مثلا معاك في الصالون قاعد اه علشان هو قريب مراتك ممكن مراتك تقف في الصاله لا هي شافته ولا هو شافها وترحب بيه ازيك يا ابو فلان الحمد لله على السلامه اهلا وسهلا كل سنه وانت طيب وازاي اخباركم والبلد عامله ايه ونظام بس يبقى رحبت بيه ولا لا؟ رحبت انما بقى اهلا وابن عمي وازيك يا ابن الها مين اللي قال لك تحط ايده في ايدك ولا ايده في ايدك مين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بتقول سيدة عائشة بتقول لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط إلا امرأتين يملكها إلا واحدة من نسائه والحديث رواه الطبراني والبيهقي ورواة الطبراني ثقات رجال الصحيح مروي في كتاب الترهيب والترغيب الحافظ المنذري النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ أن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد تنضرب بمجرد حديد في دماغك خير له من أن يمس امرأة لا تحل له أي لا تحل له أن يلمسها أيوة البعض قال كلمة يمس يعني إيه يعني يزني ولا يلمسها ولا لكن فيها يلمسها فيها يلمسها ابعد ابعد عن الامر ده المفروض النهارده احنا نركز على الامور ده اهي لان حياتنا زي ما انت شايف بقت كلها مبغلطه اي واحد في الشارع بيتكلم على اي واحده واللي في الشغل عادي يقول لك ده تمشي في الشغل فالمفروض نقرمل شويه مش نعمل زي شيخ الازهر اللي طلع في التلفزيون في شهر رمضان ويقول لك كان عمر بن الخطاب يصافح النساء ويدخلهن في الاسلام ومعلوم من هو عمر بن الخطاب ما دي اللي انت حافظها يا مولانا ان سيدنا عمر كان بيسلم على النساء ده اللي طلع تقولهن في مجتمع في في- في غزوه ولا المفروض تخرمل شويه تخرمل الناس لا ده بيقول لهم سيدنا عمر وشوف بقى من هو سيدنا عمر يعني انت ولا عمر طب عمر كان بيسلم روح انت ايه بقى اوعى اوعى لا خلي بالك ما تاخدش الكلام ده اللي حصل واحد يقول لك ده هو اه ده هو قال كده والله قال لك شوف ومن هو معلوم من هو سيدنا عمر بن الخطاب يبقى سيدنا عمر بيسلم يبقى شوف انت بقى هتعمل ايه فخلي بالك البيت المسلم ما فيهوش اختلاط في الزيارات والنقطه دي لو تحب تتوسع فيها يبقى ارجع لشريط سلوك المسلم الملتزم في الزياره لان احنا قعدنا نتكلم عن الزياره شو ساعه كامله ازاي تكون الزياره زياره اسلاميه آه البيت المسلم برضه يا ريت كلنا نراعي النقطه ديت ونحاول نعملها يعني انا شخصيا بعمل على قدر الامكان وهحاول اعمل الحاجه اللي هي احسن بقى كحل مستديم البيت المسلم ما يخشوش واحد غريب في غياب الزوج طب الحمد لله احنا مراعيين دي وقلنا ما حدش هيختلف المرأة وحدش يخش من ورايا لما يكون انا مثلا مراتي لوحدها في البيت اخويا اللي من امي وابويا ما يخش لان سيدنا عليه الصلاه قال في صحيح البخاري اياكم والدخول على النساء ما حدش يخش على واحده لوحدها في شقه ليه؟ قال رجل يا رسول الله ارايت الحم قريب الزوج قال الحم والموت الحم والموت الحم والموت ده اللي بيجي منه الموت الموت الموت طب واحد يقول لي افرض انا في الشغل وجاي واحد عشان العداد اه ما دي النقطه اللي بقول لك عليها يبقى انت عشان تتغلب على الموضوع ده حاجتين تعمل حاجه من الاثنين يا اما تكتب رقم العداد وتحطه في ورقه على الباب من بره هتقول له اخي قارئ العداد يرجى العلم بان العداد هو الرقم كذا وذلك من تاريخ كذا يبقى هيجي هو من بره بره لا يخبط ولا حاجه ياخد الرقم ويمشي مش هو عايز كده هياخد الرقم ويتوكل على الله يا اما والحاجه دي انا شفتها في الصعيد والشرقيه ما اعرفش هنا في اسكندريه مش معموله ليه يا اما تنقل العداد بتاعك جنب باب الشقه ده تعرف في الصعيد وفي الشرقيه حاطين العدادات تحت البدروم تحت يعني ما يجي قارئ العداد يخش العماره من تحت يلاقي العدادات كلها حتى اعلى شقه يلاقي العداد بتاعها هنا يروح نقل العدادات كلها ويروح ماشي مش يفضل يطلع وينزل يطلع وينزل لما يجي له القلب وعلى ايه بياخد كام ولا بياخد ايه فيا اما تطلع العداد بتاعك بره الشقه وتعمل له قفص حديد على اساس اللي يجي مش هيعرف يسرقه لان هو قفص حديد اثنين هيجي الراجل بتاع العداد القراءه هيبص فيه هيقرا انت واخد كام يبقى لا خبط على باب ولا جرح عورات ولا دخل شقه انت مش موجود ولا كذا ناخد بالنا من الامر ده ناخد بالنا كمان من حاجه ثانيه يا ريت يا اخوانا الستاير في البيوت الستاير في البيوت تبقى سميكه انما التليكاو والاتيكيت بيقول لك لا مش مهم اعمل ستاره ويا ريتها ما تحصل قال الاس- قال اسمها ستاره وهي ما بتسترش ده الستار يعني بتستر ساعات تخش بيوت تلاقي الستاره ش- شفافه قوي قوي يعني لو واحده معديه ولا حد معدي كده ده خياله باين كمان فيها امال يبقى اسمها ستاره دي لا البيت المسلم تبقى ستاره سميكه سميكه يعني ايه يعني ما تبينش يعني لو واحده معديه من وراها ما تبانش ولا ولا اللي قاعد ياخد باله خالص يبقى يا ريت ناخد بالنا من الامر ده نشوف الستائر بتاعتنا ونراجع عليها تاني وبعدين اعمل حسابك كده واحد جاي يزورك هيخش من هنا كده طب افرض قعد لو مراتك عايزه تعمل شاي ومثلا الصالون عند المطبخ او قريب منه ازاي تعمل ستاره لفه كده هتعملها زاويه قايمه ولا تعملها مدوره ولا تعملها بقطوع ولا تعملها من هنا ولا اتصرف يا اخي اتصرف المهم ان اللي بيها لما يجي لك ضيف ما يجرحش حد في الشقه هكذا شبيه مسلم دي رقم ثمانية تسعة الإحسان إلى الجار احنا هنقولهم تاني النظافة والترتيب ده واحد اثنين إيجاد مكان لوضع الأحذية ثلاثة إيجاد مكان للصلاة أربعة عدم تعليق الصور والتماثيل خمسة عدم تربية الكلاب ستة إكرام الضيف سبعة الزيارات وعدم الاختلاط ثمانية وضع ستائر وعدم دخول أحد بغير ما يكونش ايه في حد محرم موجود يعني زي ما قلنا حكايه العداد دي تسعه الاحسان الى الجار البيت المسلم كسلوك مسلم ملتزم في بيته بيحسن الى جاره وفي شريط كامل قلنا فيه الاحسان الى الجار هنقول بسرعه برضو دلوقتي انت ليك جار النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجيران ثلاثه جار له حق وجار له حقان وجار له ثلاثه حقوق جار له حق ده جار غير مسلم مسيحي او يهودي له حق واحد بس اللي هو ايه حق الجار اتنين جار له حقين جار مسلم يبقى له حق الجوار وله حق الاسلام جار مسلم ذو رحم جار ومسلم وقريبي يبقى له كم حق ثلاثة طيب ادنى درجه من درجات الاحسان الى الجار لان ربنا قال في سوره النساء والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم فلا يؤذي جاره او فليحسن الى جاره اللي يؤمن بالله واليوم الاخر فليحسن الى جاره وفي روايه قال فلا يؤذي جاره ايه ادنى درجه من درجات الاحسان الى الجار اقل حاجه اللي ما تنزلش تحتيها اللي لو نزلت تحتيها هيبقى حرام ايه عدم ايذاء الجار واخد بالك ادنى درجه من درجات الاحسان الى الجار هي ايه عدم ايذائه يعني انت يوم ما ما تاذيش جارك يبقى انت ايه بتحسن اليه لكن طب تحسن اليه درجات مرتفعه ازاي لا دي بقى حدث ولا حرج تكرمه تشيل معاه ان كان عيالك خلصوا دراسه خد الكتب اديها لعياله ان كان حد من عيالك كبير يدي لعياله درس كل دي حاجات كويسه بالنسبه للجار لكن ما تاذيهوش ادنى درجه من درجات الاحسان الى الجار هي ايه عدم ايذائه ادنى درجه اقل درجه ما تقدرش تنزل عن عنها من درجات الاحسان وفي الحاله دي يبقى انت بتحسن الى الجار برضه امتى لو انت ما بتاذيش الجار واحد يقول لي طب دي ازاي يعني هقول لك يعني ما تقعدش تدق عليه وهو تحتيه ما تقعدش تخبط لو انت طبخ طبخه حلوه والريحه طالعه ما تعفرش على جارك ما تطلعش الريحه عليه هتخلي معدته تقلب وبتاع ويفضل عمال يشمشم وهتنزل لك بالسم الهاري وانت حر ما هو انت اللي جبته لنفسك يبقى ما تعفرش عليه حاول تكتم حاول تطلعها من حته تانية الريحه من بره بره كده بحيث ما تجيش ايه يا اخي مع ان في مثل باطل خالص الناس حافظاه الناس تقول لك على راي المثل عفر على جارك ولا تطبخش طب وليه كده؟ طب وايه الاهليه دي؟ اعرف عليه ليه طيب؟ لا بلاش الامر ده آه ما تبقاش انت ساكن فوق وغسيلك عمال ينقط وقلت الكلام ده للاخوات كتير اوعي يا اختي اعصري غسيلك جوه في دورة الميه او في المطبخ في الحمام يعني وبعدين طلعيه يتنشر بره ما يفرسليش غير الغسيل اللي عمال ينقط في وش بتاعها اصلا واخد البتاع كله على حسابها طب ما الميه اللي بتنقط من غسيلك دي ما نازله على الجيران تحت ما في عربيات مجرشها تحت هتنزل عليها الميه دي وساعات ما بتكونش هي مشطفه كويس مش شطفه الغسيل كويس ينزل الغسيل فيه صابون او ساب ويبقع على سقف العربيه ومره والله عملت دوكو كامل العربيه عشان الموضوع ده لقيت بقع بقع قلت اه طب ما امشي بس ابقى اعملها جيت اعملها بعد كده ما طلعتش ابدا وبقيت برطشه كده برطشه فليه تاذي ليه تاذي الناس ليه؟ ليه واحد ماشي تنزلي عليه ميه هو الشارع ده ملكك؟ اعصري غسيلك جوه وطلعيه ينشف لكن ما تعمليش كده بالنسبه للجار كذلك خلي بالك يا اخي لو فاتح التلفزيون او فاتح الراديو حتى لو على قران ما تخليش الصوت جامد بحيث تضايق بيه جارك افرض عايز ينام عايز يريح وهكذا تسعى الاحسان الى الجار عشرة انت بيتك طاهر لسه بقول لك بيتك طاهر ما فيهوش نجاسات وعامل مكان لدو- للاحذيه وسايب الشبشب في دورة الميه عشان ما تنجسش بيتك طيب تقوم تنجس بيتك بالفساق الفجار ايه دول تفتح التلفزيون ويبقى في بيتك فيه عري ورقص وضم وكلام فارغ لا يا اخي اتق الله بيت المسلم مش كده بيت المسلم مش كده التلفزيون مش حرام لكن اللي بيحصل فيه ممكن يخليه حرام ينطبق عليه قول الله ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله أي أيوة والله نعمة من نعم الله لكن للأسف بقى إيه ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار جيب لك في التلفزيون كلام فارغ ايه اللي خليك تفتحه على القناه الثانيه بيقول لك العالم يغني تصور العالم كله بيغني حاجه غريبه يا اخي مفيش عالم يصلي حاجه غريبه ايه ده مش فاهم انا كل العالم بيغني كل العالم هرب زي ما يقول لك في التلفزيون اين تذهب هذا المساء اين تذهب هذا المساء مسارح اسماء المسارح اين تذهب هذا المساء اسماء السينمات اين تذهب هذا المساء اسماء الكبريهات اين تذهب هذا المساء الملاهي الليليه مفيش حد بيروح جامع اين تذهب هذا المساء الى مسجد ابو عمر بالورديان مفيش دي ما تجيش ها طب دي مساجد متطرفه ها هاتوا مساجد ثانيه هاتوا مساجد ثانيه طب قولوا محدش يقول اي جامع كده مفيش حد في البلد بيروح جوامع يا حي يا قيوم تعال بص في الجرايد الاذاعه التلفزيون اين تذهب هذا المساء ودور كده على جامع ما تلاقيش حاجه غريبه يا اخي والله يا رب يعني زي ما الناس بتروح مساجد في ناس بتروح مساجد قولوا لهم على الجوامع عشان يروحوها آه، يقولوا على الجوامع هم اتهبلوا اتهبلوا ده فرقة بس كده بالشيخ شعراوي الجمعة اللي فاتت الله يمسيه بالخير يا رب واديله الصحة فلتت منه حته اكيد هيتحاسب عليها اللي فلتها دي هو بيتكلم وبيشرح بيقول بيحاربوا اللي لابسه نقاب وبيحاربوا النقاب أه، طب انتوا بتعتبروا اللي لابسه قصير ولا والعياذ بالله اللي عورتها باينه بتقولوا دي حريه شخصيه طب ما اللي لابسه نقاب حريه شخصيه الجمع كبر الله اكبر وعلى الله اكبر بس الله اكبر مم. ما قالش ولله الحمد لان لو قالوا ولله الحمد كنت لقيت الارسال وقف على طول على طول وهيتحاسب فيها اللي ازاي سابها دي ازاي عجل امال الرقيب قاعد بيعمل ايه مش بيقصص الحاجات دي الحمد لله عدت منه عدت فيعني اتفرج على الخير لما يكون في خير اتفرج عليه انما تجيب كلام فارغ في شقتك شقتك طاهره يا مسلم وبيتك يا مسلم طاهر ما تنجسوش بال- بالفساق الفجار اللي بيجوا يتكلموا كلام فارغ وكلام هايل وكلام يا اخي والله العظيم انا مش عارف الناس دي بتسمع ايه بس ويرجع يقول لك والاغاني الاغاني حرام ولا اغاني ايه ودي اسمها اغاني الحاجات اللي فيها كلام فارغ دي اسمها اغاني واحده بتقول لك اعطيني النايه واغني تسمع كلامها اعفان الناي وفينا خلاف مش ولا ناي بتقول لك وانين الناي يبقى ها بعد ان يفنى الوجود شفت الكفر يعني ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض وفضل الناس شغال تصور هيكون خلص وانين لا يبقى انا بقول لك اهو بعد ان يبنى الوجود تسمع انت هبل زي ده وعبط زي ده ها تسمع فسق واحده بتقول له بقى يا اما اعملي معروف شوف بقى الامر معروف والنهي عن المنكر خلي بالك ده امر بمعروف وايه؟ نهي عن المنكر شوف المعروف هنا ايه؟ لما اعملي معروف عايزه ايه من امك؟ اعملي معروف ايوه يا ستي ايه؟ قوم افتحي له الباب شفت بقى؟ ايه افتحي افتح لمين؟ لو سمعت الادب بتقول لها ايه؟ ولا نديله؟ ها؟ آه في الذوق في الذوق يما والا ده كلام السمع اتجاب في الاذاعه بالله عليك اتجاب في التلفزيونات ها آه؟ ويقول لك احنا بنفتتح بقران بنفتتح بايات من الذكر الحكيم اتق الله يا اخي خلي بيتك طاهر افتح الخير لكن الحاجات اللي فيها شر ابعد خالص يعني افتح عالم الحيوان رفع عن نفسك اتفرج اتفرج على الحيوانات انت بتقول مش انا بقعد انت الحيوانات اتفرج على الحيوانات بس ما تخليش مراتك تتفرج لما تكون حامل زي ما قلت لك لحسن تشوف قرد تبقى مشكله مش ناقصين الله يكرمك دي 10 11 سلوك المسلم الملتزم في بيته ايه؟ ان المسلم اه لا نخلي بالنا من الحته دي بقى بيدخل السرور والسعاده والهناء على اهله على اهله في البيت مهمه يا اخوانا الحته دي بعض الاخوه لما بيخشوا البيوت بيكشروا والاخوات بتشتكي ساعات تقول جوزي كويس وابن حلال ومش عارف ايه لكن ما تفهمش اول ما يخش البيت ضارب بوز ويخش كده مقفل ومش عايز يضحك ولا ليه يا اخي ليه ده بيتك دي مراتك دول عيالك ده انا عايز مراتك وعيالك يستنوا اللحظه اللي بترجع فيها البيت ضحك ومتفرفشهم كده و... شوف انت مراتك بقى يعني مفيش حرج معاها وعيالك ليه ليه ضارب ال 111 دي وال 1111 او ال 11111 او ال 111111 ليه ليه ليه مكرمش قرطك كده افردها كده خلي ربنا يفردها يعني تعرف كلمتين حلوين كده في البيت بلاش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مش كان بسام المحية وكان بيداعب زوجته وكان بسام ستنا عائشة رويش وتقول ستنا عائشة كان يراقشني ويلاعبني ده سيدنا النبي كان بيعمل يعمل كده يجيب الحسن والحسين ويركبهم على ظهره كان يعمل لهم جمل يركبهم على ظهره شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكان يشيلهم وهو وهو بيصلي المسلم في بيته هش بش لين لين في قصة سيدنا سليمان مع بلقيس لما بعتت له الهدية قالت للوفد اللي كان رايح ده قيادة المنذر بن عمرو قالت له خلي بالك منه بص له كويس لو قبل الهدية يبقى ملك مش نبي وحاجة تانية كمان عايز تعرفه نبي ولا ملك ما بتقول لو ملك احنا قده نقتله لكن لو نبي لا هتعرفي ازاي تعرف بتقول لرئيس الوفد المنذر بن عمرو بتقول له ايه بتقول له بص في شكله بص في وشه ان لقيته هش وبش وضحوك يبقى نبي ان لقيته مكرمش ومكعبلها يبقى ملك يبقى ملك فعايزك تبقى في بيتك كده هش وبش سلوك المسلم الملتزم في بيت في البيت في المنزل البيت المسلم يدخل السرور على اهله ويبقى البيت كده كله مرح وكله فرفشه كده وجمال ثم ما الراجل قاعد في البيت ده شيء يسعد الزوجه ويسعد الاولاد وتعمله بنيه زي ما كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعمل 12 سلوك المسلم الملتزم في بيته ايه؟ يعمل ايه ثاني؟ 12 يساعد الزوجة في عمل البيت إن أمكن وإن كان عنده وقت وقلت الكلمة دي في سلوك المسلم الملتزم مع امرأته يعني ايه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله يعني ايه في مهنة في اهله يعني بيساعد زوجته احيانا لما يبقى عنده وقت مش قاعدة عامة وبقول للاخت فتحي وكبري مخك لو جوزك عملها مرة ما تستنيهاش منه كل مرة ما هو ده اللي بيجيب المشاكل يجي الراجل يقول طب والله انا سمعت النهارده حديث النبي عليه الصلاه بيقول كان في مهنه في اهله يعني النبي كان بيساعد مراته ستنا عائشه في عمل البيت طب اما اساعد مراتي انا النهارده فاضي ما عنديش حاجه يوم مثلا يقف يغسل المواعين يشطف لها يظهر لها الغسيل مثلا يظهره او يشطفه يلبس البيت ايه ياخد المكنسه مثلا يكنس البيت يوضب مش عارف ايه تقوم الزوجه تبص تقول ما شاء الله ما شاء الله ايوه كده هو ده الالتزام ايوه انا عايز الاخ يبقى كده هو ده سلوك المسلم الملتزم طيب لا تاني يوم بقى مشغول او راجع البيت تعبان خلاص يا اختي ما استسلمتش هي ما كتبتش الله هي كتبت عليه لو دخل قاعد الله ايه هي مسلمه ملتزم سبت الالتزام ليه؟ اتق الله اتق الله الله عايزه مني ايه طيب؟ ده امبارح كنت حلو وكنت ملتزم التزام الله يكرمك على الالتزام بتاع امبارح ما تكمل يا اخي ايوه طب يا اختي مش كل يوم الله ده امر مش مكتوب عليا ده لو عملت يبقى خير ما عملتوش يبقى خير برضه لا مش مكتوب الله إيه هنا تبدا مشكله بقى لا يبقى انت سبت الالتزام انت ايمانك ضعف انت لا يا اختي الله ان عملها مره جزاه الله خير ما عملهاش جزاه الله كل خير ما الراجل مننا لو وراه هم اللي يكفيه شغله بيرجع الواحد من شغله قرفان وتعبان مش ناقص لو عملها مره في ليله الثواب ماشي لكن في حاجات زي ما بقول لك اه دي عليك تعملها مفيش مانع صح يعني انت مثلا بتطلع المراتب ايه مرتين في السنه مره في السنه ثلاث مرات في السنه مثلا يعني عشان يتهوى المرتبه قطن وانت عارف القطن بقى عامل ازاي وبتاع يعني هتتكفر ظهرها لا انت بقى الله يديك الصحه يا رب تقوم في ايه المجالس والترابيز على الصبح كده تقوم تعمل عبرات وتشيل المرتبه تطلعها بره لما ترجع تبقى تدخلها جوه ماشي السجاجيد سجاده كبيره عايزه تتنفض ماشي دي بتاعتك دي بتاعتك ماشي ما فيهاش حرج هقول لك ساعد مراتك بطريقه ثانيه خالص قم بمهام نفسك انت الهدوم اللي تقلعها علقها الحاجه بتاعتك وضبها يبقى كانك بتشيل ايه من عليها ما يقفش الراجل عايز يلبس هات الشراب هجيل اللي مش عارف الايه هلع هدومه خد يحطيها على الشماعه كفايه اللي الزوجه فيه الله يكرمها ويديها الصحه يا رب والوقت يعني زي ما انت عارف فانت برضه تقوم بمهام نفسك يبقى شلت من عنها 13 عدم البخل او التقدير او التقدير او الاسراف ما تعملش واحده من الاربعه دول ازاي؟ احنا في بيوتنا يا اخوانا سلوك المسلم الملتزم في بيته لازم ربنا يكرمك يبقى ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. في رجاله بيبقوا مقصرين في البيت يقعد على القهوه ويشرب شاي ومش على ايه يعمل الفنجر ويحط علبه سجاير في جيبه ويا اخويا في بيته تعالي ليه؟ جبت بسلم زياده ليه؟ وانا كنت جايب الجبنه من الحشها ومن يا راجل يا راجل انت ايه بتعمل ايه؟ ده عيالك ومراتك عيالك ما- مالك مقصر كده مالك مضيق كده لا الله يكرمك عايزينك تبقى في بيتك كده ايدك حلوه كده طريه انفق ينفق عليك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها تاخد ثوابها تصرف على عيالك في البيت وسع عليهم يا راجل ها عشان ربنا يوسع عليك حتى ما تجعل في فم امرأتك تاخد عليه الثواب كمان شو ازاي؟ حتى ما تجعل في فم امرأتك فما تضيقش على البيت ما, ما تبقاش مقصر كده وتطلع بخيل زي ما تكون بتطلع من لحمك لا العيال يكرهوك ومراتك تزعل منك وتكرهك واحتمال تمد ايدها من وراك وده غلط بس هتعمل ايه؟ وهكذا او ما تبذرش كمان البيت المسلم ما فيهوش تبذير ما تخشش بيت المسلم كده تبص تلاقيه مبهرج قوي وعمال ينفق فلوس محطوطه كده في اي حاجه و... وحاجه ثمينه ودي ثمينه ودي ليه يا اخي؟ بيوت تانية محتاجة يبقى أخوك المسلم أولى وهكذا 14 بنراعي في البيت المسلم سلوك الأخ المسلم الملتزم إنه بيفرق في النوم بين الأولاد والبنات دي نقطة مهمة يا اخوانا النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر ها وفرقوا بينهم في المضاجع كلمة بينهم دي بين مين ومين؟ قالوا بين الولد وبين البنت قالوا بين البنت وبين البنت قالوا بين الولد وبين الولد تصور لان الولد مع الولد هيبقى لواط البنت مع البنت يبقى استحاق ولد مع بنت ممكن يبقى زنا طب نفرق ازاي؟ والله هنحاول نعمل السرير نقسمه نصين مش عارف هنعمل سرير بدورين ما عنديش امكانيات يبقى كل واحد يتلف في غطا لوحده كل واحد فوقه فرسه لوحده لو في الصيف وتعمل لكل واحد لحاف لوحده لو في الشتاء بحيث اهو يعني اهو هنعمل ايه؟ ما لا يدرك كله لا يترك كله مش قادرين نعمل الحاجه فبنبقى نقدر قدر الامكان لا يكلف الله نفسا الا وسعها لكن القاعده العامه ان العيال ما يناموش جنب البنات في مكان واحد مش معنى كده انك مخول ابنك ولا مش لا بس انت عارف الواحد لما بيبقى نايم مش ملك نفسه ما بيبقاش ملك نفسه فممكن تحصل مصايب هنا والله بتجيلي اوراق وبتجيلي مشاكل واسئله مصايب وبلاوي كلها من كده من ايه؟ من عدم التفريق بين الولد وبين البنت في النوم لازم قواعد ايه؟ بيت مسلم بيفرق بين الولد وبين البنت في النوم هكذا ايها الاحباب سلوك المسلم الملتزم في بيته او البيت المسلم يتميز بالنظافه والترتيب بايجاد مكان لوضع الاحذيه، بايجاد مكان للصلاه، بعدم تعليق الصور والتماثيل، عدم تربيه الكلاب، باكرام الضيف، بالزيارات وعدم الاختلاط فيها، بوضع ستائر سميكه وعدم دخول احد الا في وجود محرم، بالاحسان الى الجار، بالطهاره من الفسق في البيت عن طريق تحجيم التلفزيون وعدم رؤيه الفساد فيه، ادخال السرور على زوجته وعلى اهله، المساعدة في عمل البيت بالنسبة للزوجة إن أمكن، عدم البخل والتقصير أو الإسراف والتبذير، التفريق بين الأولاد في المضاجع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل بيوتنا بيوتا إسلامية. شكر الله لكم حضوركم وحسن استماعكم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.